بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره, نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الفتنة بين الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل آه، لفضيلة الشيخ محمد حسان واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع فصل بعنوان قضية التحكيم وهنا وقع كلام كثير في كتب السير في قضية التحكيم بعد أن اختار فريق العراق أبا موسى الأشعري واختار فريق الشام عمرو بن العاص يقول الإمام ابن العربي في كتابه النافع العواصم من القواسم وهنا قال الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله إذ إذا تدبرتموه يعني لو فهمتموه بعين المروءة دون الديانة يعني ده لو, لو احنا شفناه بالمروءة بعيد عن موضوع الدين يعني الدين يجبرنا على هذا لكن حتى لو تركنا الدين ولو نظرنا للأمر من عين المروءة رأيتم أنها سخافة يعني الدين بيرفض هذا الأمر ولو الدين ما كانش بيرفضه حتى الإنسان ذو الفطرة السليمة والعقل السليم يرفضه تاني يقول الإمام ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم وهنا قال الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله إذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة اللي هي مسألة إيه؟ التحكيم اللي هي قضية التحكيم مش احنا قلنا ان الخوارج في الدرس الماضي قالوا ان احنا نحتكم الى كتاب الله ف حمل على تسطيرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين والذي صح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدار قطني أنه لما خرج الطائفة العراقية مئة ألف والشامية التي جاءت من الشام في سبعين أو تسعين ألفا ونزلوا على الفرات بصفين اقتتلوا في اول يوم فريق العراق قتل فريق الشام وهو الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف من اهل الشام ودعوا الى الصلح وتفرقوا على ان تجعل كل طائفة امرها الى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري وكان من جهة معاوية عمرو بن العاص يبقى فيه رجل ينوب عن ايه آه عارف انت مثلا زي ما يكون في عصرنا دلوقتي لما يكون في سفير آه سفير مثلا سفير مصر في دولة آه مثلا في امريكا يبقى هو لما بيتكلم هناك بيتكلم بلسان مصر وهكذا فأبو موسى الأشعري بيتكلم بلسان علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص بيتكلم بلسان مين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا عن ثقافة فقيها عالما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ بن جبل وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم وزعمت الطائفة التاريخية الرقيقة أنه كان أبله كلموا عن أبو موسى الأشعري أنه كان عياذا بالله كان إيه زي احنا بنقول عبيط أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول وأن ابن العاص عمرو بن العاص كان ذا دهاء وأرب عاقل حتى دريت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد يعني بقى بعد كده بقى يضربوا الأمثال زي ما دلوقتي مثلا يجي لما يكون إنسان عياذا بالله يكون زير نساء يقول لك إيه؟ آه يا عم ده ده فلان ده عايش هارون هارون هارون الرشيد في زمان ليه؟ يعني بيوري عايز يوصل لك صورة إن هارون الرشيد رحمه الله تعالى ان هو كان عياذا بالله بتاع خمور وبتاع نساء وبتاع جواري وبتاع موسيقى ومعازف مين بقى اللي عمل الحكاية دي اصلا عياذا بالله الذين كانوا يحاربهم هارون الرشيد كويس الكفار والمشركين والروم وغيرهم فكان هارون الرشيد كان سنة يروح يحج وسنة يجاهد في سبيل الله بنفسه فمين اللي ضد مضاجعهم ومين اللي قلق راحتهم ومين اللي دمرهم ومين اللي انتصر عليهم بإذن الله يعني هارون الرشيد فتفتكر ان هم يوصلوا لك صورته في التاريخ صورة حسنة لا طبعا شوية صورته فانت مسؤول فكذلك الامر هنا بدأوا يشاوروا صورة ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وصورة عمرو بن العاص بدأوا يبينوا دايما في كل الامثال ان هو ايه داهية و دهية العرب فضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد أي هذه الفئة التي كانت تدون التاريخ أو تنظر في مساوئ التاريخ وتبع في ذلك بعض الجهال بعض الجهال تبعوا هؤلاء الناس لما بقى زي ايه الذين ينعكون وراء كل معرق اللي هو بيقول لك زي اللي كان بيغني يقول لك ايه على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي وإياها أنا ماشي ماشي ولا بيدي انا ماشي وخلاص لقيت ناس بتذكر ب... لقيت ناس بتقول الرئيس وحش نجري نقول الرئيس وحش قبل الرئيس ما يتنحى خلاص الناس عايشة يقول لك ايه اه الرئيس يعني دلوقتي طالعين في ال... في الاذاعات وغيرها كل شوية تبص تلاقي قبل خلي بالك قبل كان ما كان الرئيس موجود هيقولوا الرئيس مبارك واحنا مالناش غيره واحنا كذا وكذا اول ما الراجل خلاص مشي بقى كل دلوقتي عمال ياكل في ثروته نفاق فالمقصود في ناس بتمشي ورا اي حد فتبع الجهال هؤلاء الناس وصنفوا في عمرو بن العاص وفي ابو موسى الاشعري حكايات كما صنفوا في غيره من الصحابة وكان احزق منه وادهى وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر بأبي موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هم يقولوا يعني ان هو لما غدر بأبي موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والإيه والمكر وقالوا إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل وهي قرية في الشام وتفاوضا اتفقا على أن يجعل الرجلين فقال عمرو لأبي موسى اثبت بالقول خلاص كده خرج أبو موسى الأشعري يتكلم بلسان علي بن أبي طالب ومندوب عن علي بن أبي طالب وخرج أبو موسى الأشعري آه عفوا خرج عمرو بن العاص بالنيابة عن مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنهم فقال عمرو لأبي موسى اثبت بالقول يعني ابدأ أنت تتكلم فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا من الأمر وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرج من عنقه السيف فوضعه في الأرض وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت خلي بالك إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده فهمتوا يعني ايه؟ يعني
أبو موسى خلع عليه مم.
وعمر ثبت معاوية حلو كده.
بالظبط كده فسيدنا عمرو خلع السيف وحطه في الأرض وقال له أنا بقى بثبت معاوية زي ما بثبت سيفي ده وراح واخد السيف من الأرض وجعله فين؟ في عاتقه فالمقصود فقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقه وتقلده فأنكر أبو موسى تعجب الموضوع ده فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف خلاص انت قلت اللي عندك ان انت خلاص خلعت عليه وانا قلت اللي عندي ان انا ثبت ايه معاوية وهذه رواية الامام الطبري في تاريخه عن ابي مخنف لوط ابن يحيى انه قال حدثني ابو جناب الكلبي ان عمرا رضي الله عنه وابو موسى رضي الله عنه التقيا بدومة الجندل المكان الذي تم فيه الصلح فأخذ عمرو ي- يقدم أبا موسى في الكلام يقول إنك صاحب رسول الله وأنت أسن مني يعني يا, يا أبو موسى الأشعري أنت أكبر مني في السن وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وأتكلم فكان عمرو قد عود أبو موسى أن يقدمه في كل شيء قصد بذلك أن يقدمه ليبدأ أبو موسى بخلاء علي وهنا بقى ذكاء مين؟ سيدنا عمرو فأنت لا خلاص خلعت خلاص أنا أيدت قال هذا ف...
كفر هذا كفر لا لا على الإسلام فنظر في أمرهما وما اجتمع عليه فأراده عمرو على معاوية فأبى يعني طلب عمرو من أبي موسى أن يثبت معاوية خليفة ما أنت خلاص خلعت عليه يبقى ثبت بقى معاوية فأبى يعني رفض أبو موسى الأشعري وأراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو قال له طب تاخد قال له طب يعني تبايع عبد الله بن عمرو بن العاص ابني فأبى رفض وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمرو فأبى فأبى عمرو بن العاص فقال له عمرو خبرني ما رأيك قال رأيي أن نخلع هذين الرجلين خلي بالك هذه أول أكذوبة نخلع هذين الرجلين من ماذا من الخلافة وهل معاوية خليفة أصلا احنا وصلنا في الدروس اللي فاتت ان معاوية خليفة وسيدنا معاوية قلل عليه بن أبي طالب قال له أنا هريحك مفيش مشكلة بس المهم الأول تعمل إيه سلمني قطعة عثمان اه عشان خاطر ناخد بدم عثمان نق- ن- آه، نثأر لعثمان فيبقى خلي بالك كلمة ايه؟ رأيي أن نخلع هذين الرجلين هو أصلا أصلا ما كانش سيدنا معاوية نصر نفسه خالص ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا فقال له عمرو إن الرأي ما رأيت فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون فقال عمرو يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق فتكلم أبو موسى فقال ده بيكلم الناس قال إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة فقال عمرو صدق وبر أي فعلا يا أبا موسى تقدم فتكلم خلي بالك شوف ذكاء سيدنا عمرو هو قال للناس يا جماعه قال لهم ايوه فعلا ابو موسى صادق في كلامه طب يلا قول لهم يا ابو موسى ايه اللي انت هتقوله وانا هقول اللي انا هقوله خلي بالك فتقدم ابو موسى ليتكلم فقال ابن عباس لابي موسى والله اني لاظنه قد خدعك خلي بالك ان كنتما قد اتفقتما على الامر فقدمه فليتكلم بذلك الامر قبلك يا ابا موسى سيدنا عبد الله بن عباس قال له قال له طب انا حاسس ان ممكن يكون خدعك عمرو بن العاص طب خلي عمرو هو اللي يتكلم الاول ما تتكلمش انت الاول ثم تكلم انت بعده يا ابا موسى فان عمرا رجل غادر خلي بالك من الالفاظ ونعوذ بالله هذا كلام ابن عباس على حد الرواية المكذوبة الموضوعة وهل يعقل ان ابن عباس ابن عم سيد الناس يقول الكلام ده على عمرو بن العاص أنا بس عشان تشوف من الرواية بيبان كذبها كما سوين الآن يقول فيها ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه فإذا قمت في الناس خالفك يعني معناه بيتفق على حاجة بينه وبينه ويجي قدام الناس ايه ده يبقى كده سيدنا عمرو بن العاص بقى مخادع ومكار وكذاب و... فاهم ازاي؟ بقيه الروايه بتقول بقى وكان ابو موسى مغفلا طب تعتقد ان عبد الله بن عباس يقول على فقال له أبو موسى إنا قد اتفقنا معلش يا ابن عباس احنا اتفقنا خلاص فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه وهو أن نخلع عليا ومعاوية ونستقبل وتستقبل الأمة هذا الأمر ليتولى من أحبت عليها وإني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحى أبو موسى الأشعري فقام عمرو مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعته يعني عن أبو موسى الأشعري طب وأقول سيدنا عمرو العاص يقول إن هذا يعني تدل على عدم الاحترام والتوقيت إن هذا قد قال, قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه يعني علي كما خلعه وأثبت صاحبي يعني معاوية فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه لأن هو كان قريبه فقال أبو موسى طبعا هو كده صدم ليه بقى كده بقى طلع مغفل في الرواية فقال أبو موسى بس الكلام ده يعني ده كلام الرواية مش كلام انا فقال أبو موسى ما لك لا وفقك الله يا سلام الصحابة كانوا بيشتموا بعض ويردوا على بعض ويردوا على بعض قال غدرت وفجرت إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث شوف خلي بالك بص باين قوي الكذب في الرواية ابن إبراهيم إنها رواية موضوع دي الوشعية
فقال عمرو وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا إيه ده المهم فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت وحمل على شريح ابن ابن لعمرو من أبناء ابن- من أبناء عمرو بن العاص فكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء خلي بالك يعني حمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت فقام الناس فحجزوا بينهم وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالصوت يا سلام انت خدت بالك من من من, ال- من هذا الامر كان صلاح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالصوت ألا أو إلا أن أكون ضربته بالسيف آتيا به الدهر ما أتى والتمس أهل الشام والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة خلاص راح على فين على مكة قال ابن عباس قبح الله رأي أبا موسى حذرته وأمرته بالرأي فما عقل فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق يقصد بها عمرو بن العاص ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة قالوا يا أمير المؤمنين ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي وكان علي إذا صلى الصبح يقنط يعني يرفع يديه ويدعو ويقول اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد فبلغ ذلك معاوية فكان يقنط هو الآخر في الصلاة صلاة الصبح ويقول اللهم لعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين ولد علي هذه إن أردت أن تراجعها فراجعها في تاريخ الرسل للطبري الجزء الخامس من صفحة 70 وصفحة 71 للأسف آه، احنا أصلنا قبل كده لو تفتكر هي موجودة هذه الرواية في كتب علمائنا علماء أهل السنة موجودة في تاريخ الرسل للطبري خلاص وهو من علماء أهل السنة بس احنا قسمنا قبل كده وقلنا ان هذا كتاب تاريخ وكتاب التاريخ ان بيجمع فيه الاخبار من اي حد خلاص بس بعد كده بيجيب لك السند وانت بعد كده بتكشف على الحديث من سنده ومتنه تعرف صحته من ضعفه فهذه الرواية العمدة الرواية الرئيسية اللي هم بيستدلوا بيها على ان ايه مسألة الخلاف بين علي ومعاوية ومسألة وأظن من طلع أي كتاب في الفتنة سواء أكان سفرا كبيرا يعني كتابا كبيرا ضخما أو كتابا صغيرا إلا وقد وقف على هذه الرواية بكاملها لأنها موجودة في كل كتب والرواية مكذوبة باطلة لا تصح سندا ولا متنا وخذوا هذا التفصيل المهم وأرجو أن تعضوا عليه بالنواجد فأبو مخنف لوط بن يحيى وهو أول رجال السند في هذه الرواية يقول أهل الجرح والتعديل في هذه الشخصية ما يلي قال أبو حاتم هو متروك قال الدرقطني هو ضعيف قال ابن معين إمام الجرح والتعديل ليس بثقة قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم وقال الآجري سألت أبا حاتم عن لوط بن يحيى فنفض يديه وقال وهل يسأل أحد عن هذا ضايع يعني وقال الذهبي إخباري تالف لا يوثق به راجل بيجيب أخباره خلاص وتالف لا يوثق به هذا هو الراوي الأول من رواة سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة مش هو الرواية عن فلان عن فلان فلان يبقى أول واحد عن مين عن لوط خلاص كده أيوة ده أول يعني لوط بن يحيى ده ده أول راجل في السنة دي سقط الراوي الثاني هو أبو جناب الكلبي قال فيه ابن سعد كان ضعيفا وقال البخاري وأبو حاتم كان يحيى بن القطان يضاعفه وقال عثمان الدارمي ضعيف وقال النسائي ضعيف هذا هو السند فالرواية لا تصح سندا أما الكلام اللي احنا قريناه يقول له يا كلب ويقول له معرفش أحمر ويقول له ده المتن بقى فلا تصح أيضا متنا كما سأبين أما متن الرواية فمن المعروف والمتفق عليه كما أكدت وفصلت وبينت وأصلت قبل ذلك أن الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة صح كده؟ وإنما كان بسبب دم عثمان علي بن أبي طالب يريد أن يأخر الثأر خلاص؟ وعن معاوية رضي الله عنه ده يريد إيه؟ دلوقتي فإنما كان بسبب دم عثمان ولم يطلب البيعة على الخلاف بل آه ولم يبايع أهل الشام معاوية بالخلافة إطلاقا ولم يطلب علي رضي الله عنه وارضاه هذا الأمر أيضا لم يثبت هذا حتى في الروايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي آه عرضنا بعضها الآن خلاص مفيش رواية يعني الروايات دي جت بينت إن إن هم كانوا بيختلفوا على الخلافة ابدا ده اللي كان بيتكلم ابو موسى الاشعري واللي كان بيتكلم عمرو بن العاص فالخلاف بين علي ومعاويه لم يكن بسبب الخلافه وانما كان بسبب القصاص من قتله عثمان فكان معاويه يصر الا يعطي البيعه لعلي الا اذا اقام الحد على قتله عثمان او ان يسلم قتله عثمان لمعاويه ليقيم هو بنفسه الحد عليهم معاوية بنفسه عرف الخلاف فين يقول ابن حزم في هذا الصدد ان عليا قاتل معاوية ليه عشان الحكم لا لامتناعه من تنفيذ اوامره في جميع ارض الشام سيدنا علي هو الخليفة خلاص هو امير المؤمنين ما ينفعش يبقى في واحد في الدولة خارج على امير المؤمنين وهو الامام الواجب الطاعة ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده يعني معاوية أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة يعني ننتقل من قتلة عثمان الأول وبعدين نبقى نبيع إيه علي ورأى نفسه أنه أحق الناس بطلب دم عثمان ليه ليه قلنا لسنه خلاص كده وقوته على الطلب بذلك وأصاب في هذه هو فعلا عنده حق وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة قط أخطأ في إن هو قدم المسألة دي على البيعة كان الأول البيعة وبعدين آه، أخذ الثأر اسمه وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة وهذه هي الصورة الخلاف الحقيقية تبين إلى مدى خطأ الرواية التي ذكرتها الآن في قضية التحكيم هذه فهذا أمر واحد الأول يعني يبقى فهمنا إن الرواية كانت بتتكلم على إنهم بيختلفوا على الحكم خلاص لكن لما فمدنا الأحداث التاريخية كلها لقيناهم إن هو كان باختلاف على قتلت عثمان دلوقتي ولا بعد البيعة أما الثانية ده احنا كل ده بنتكلم في المتن فإنه لا يستقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص هذا ينافي الحقائق الكبيرة الثابتة في السير والسنة والتاريخ في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وفطنته ودينه وفقهه فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على آه، زبيد وعدن واستعمل أبا موسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الخ- عم- آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على البصرة وبقي أبو موسى واليا على البصرة إلى أن قتل عمر فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم الكوفة وبقي أبو موسى واليا على الكوفة إلى أن قتل عثمان فأقره علي رضي الله عنه وارضاه واليا على الكوفة فده لو راجل ما هواش ذكي وما هواش قادر على سياسة الدولة أو سياسة الأمور كانوا كل دول هيخسروه فليتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي برجل يمكن أن يقال بأنه رجل مغفل خلاص ثم لقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى الأشعري بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والذكاء والكياسة في القضاء بشهادة عمر نفسه والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر ابن الخطاب فقال لي عمر كيف تركت الأشعري قال أنس تركته يعلم الناس القرآن فقال عمر أنا إنه كيس رجل عائل رجل ذكي خلي بالك ده يعني هو وزير وبيعلم الناس القرآن مش زي دلوقتي وزير وما يعرفش آية في القرآن ولو يطلع ع- في الإذاعة ولا حاجة ولا عنده خطاب ويقوله يقرا آية غلط نسأل الله العافية والسلام المهم فقال عمر أنا إنه كيس خلاص كده قال ولا تسمعها إياه يعني إيه ما تعرفوش إن أنا قلت عليه الكلام ده ما تقولش ان انا قلت ان هو فاطن وعاقل وذكي والمعي وعبقري فاهمني ويخاف عمر ان يسمع انس ابا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده اقول لك بقى ايه ده ده رئيس الدولة شكر فيا يبقى انا واحد مفيش مني مفيش مني اتنين ده انا واحد ما جابتنيش ولا ده بقى زي ما بيقول فاهم ازاي؟ ممكن يصيبوا له غرور فلذلك سيدنا عمر قال لانس اوعى تعرفه وقال الشعبي كتب عمر في وصيته ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة الوزير عندي مدته سنة ما يزيدش وأ- وأقر الأشعري أربع سنين بيدل عليه بقى خلي بالك وهذه رواية أخرجها ابن عساكر في تاريخه وهي أيضا في البداية والنهاية عند ابن كثير فده يدل على فطنته وذكاء هذا أبو موسى الأشعري اللي قالوا عنه مغفل وروى الفسوي الإمام الثقة الكبير عن أبي البختري أنه قال أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال تسألوني عن من قلنا نسألك عن أبي موسى الأشعري قال علي صبغ في العلم صبغة عارف انت لما تكون مثلا ايه تجيب آه، اناء في مية وتجيب حتة سفنجة او قطنة وتقوم حاططها في في المية وتطلعها او هو بيقول لهم ده موسى الاشعري ده سيدنا علي المنتهى بيقول لهم موسى الاشعري ده صبغ كده في العين وقال مسروق انتهى القضاء في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ستة عمر وعلي وابن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابي موسى الاشعري يعني كمان في القضاء وما ينفعش اي واحد يبقى في القضاء وقال الاسود بن يزيد لم ارى بالكوفة اعلم من علي وابي موسى الاشعري وقال صفوان بن سليم لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء بس والنبي موجود عمر وعلي ومعاذ وابو موسى الاشعري وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري كان ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المشهورين بتعليمه للناس ومن المعلوم أن فقه الناس في السلم والحرب في هذه الأيام لا يؤخذ إلا من القرآن تمام؟ فإذا علمت ذلك علمت مكانة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابة القضاء وسياسة الحكم فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه إلى هذا الحد حتى لا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف هو و... هو وعمر في الحكم فيه فالكلام ده لا يصح وإذا كان علم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها يعني لو جات له قضية يعرف يحكم فيها ده الكلام ده في قضية عليه فإن ذلك أيضا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص فإذا كان أبو موسى الأشعري لا يخطئ فعمرو بن العاص برضه إيه؟ لا يخطئ أمال سيدنا معاوية اختار عمرو ليه؟ اختار أي واحد؟ سيدنا علي اختار مع ابو موسى الاشعري ليه مش اختار اي واحد مش اختار الكفر وعمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي بين خصمين في حضراته النبي موجود وفي اتنين في مشكله بينهم نادى على عمرو بن العاص قال له احكم بينهم ايه ده فقال عمرو أقضي وأنت حاضر يا رسول الله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمة من بعد عمرو بين له بأنه إن أصاب قال له يا عمرو ما تخافش اقضي وأنا موجود برضه واطمن حتى لو أخطأت اطمن قال بأنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد حين قال له إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر فدي مسألة مهمة قدام لنا فضل عمرو بن العاص فهل كان عمرو بن العاص في أداء مهمته رجلا تسيره الأهواء والمنافع والمصالح وتطغى على ورعه وتقواه وإيمانه ودينه لا والله فعمرو بن العاص كان من أجلاء من أجلاء الصحابة وأفاضلهم ومناقبه وفضائله كثيرة رضي الله عنه وارضاه فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص من صالحي قريش وروى كذلك الإمام أحمد الترمذي بسند رجاله ثقات وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص عارف ايه؟ وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص يعني الإيمان ده درجة عالية ما سيدنا جبريل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فلما أخبره راح قال له إيه أخبرني عن الإيمان مرتبة أعلى بعدين قال له أخبرني عن الإحسان مرتبة أعلى وأعلى معايا فالنبي بيقول لا الناس كلها أسلمت إنما عمرو بن العاص آمن ليه أصل لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فكل واحد حط إيده في إيد النبي وبايع على الإسلام لما جه عمرو بن العاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مد إيديه عمرو العاص مد إيده فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده راح عمرو بن العاص شال إيده إيه ده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك يا عمرو انت ليه بتسحب ايدك قال يا رسول الله اردت ان اشترط ليه اشرت الاول عشان ادخل الاسلام قال له ايه هو قال له ان ده يغفر لي الذنوب اللي فاتت ده سيدنا عمرو بن العاص كان بيعادي المسلمين قال له ده يغفر لي الذنوب اللي فاتت قال له اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله يهدم يعني ما قبله وان العمره وان رمضان وهكذا والصلاه فاهمني فأسلم الناس وآمن عمرو بن العاص وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام عمرو وهشام هم اخوات عمرو بن العاص وهشام بن العاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ابن العاص هما الاثنين مؤمنان عمرو وهشام وفي مسلم الإمام أحمد بسند منقطع من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم أهل البيت عبد الله يعني عبد الله بن عمرو وأبو عبد الله وأم عبد الله يعني مقصود مين؟
ثلاثة وأمه يعني عمرو بن العاص وزوجته وابنه وقال قبيصة بن جابر وهو الكوفي أبا العلاء وهو مترجم له في الطبقة الأولى في الصحابة قال صحبت عمرو بن العاص فما وجدت رجلا أبين أو أنصح رأيا ولا أقرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية من سره زي علانيته مش بيتجمل قدام الناس وهو من جوه فاسد فاهمني؟ فما وجدت رجلا أبين أو أنصح رأيا هو يبين وينصح فاهمني؟ هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام النفيس اسمع إن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق أو خداع الكلام ده في السلف فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وإنما كان النفاق في بعض أهل المدينة ليه؟ لأن النفاق ظهر في المدينة ما ظهرش في مكة خلي بالك مكة كانت منقسمة مسلمين وكفار وكان الكفار أقوياء وكان المسلمين ضعفاء فطبعا القوي يظهر كفر ولا ما يظهرش يظهر كفر ويخاف من المؤمنين ليه إنما لما بقوا في المدينة المنورة بقى في إسلام قوي دولة قوية فالإنسان الكافر يعمل إيه؟ يظهر كفره خايف فبقى منافق ففي المدينة ظهر النفاق طب دول مهاجرين كانوا هيبقوا منافقين عشان مين؟ ما هم أصلا أصلا مستضعفين هينافق لمين؟ فاهمني؟ فإذا إذا إذ لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورهم احتاج الضاقون أن يظهروا أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم اللي هو المدينة يعني وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيمان إلا يعني ما يقدرش يظهر الإيمان لم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويهجر وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين فعمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني اختاره اختار عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات السلاسل فماذا يخلي واحد منافق يبقى هو أمير واستعمل أبا سفيان بن حرب على نجران اللي هو أبو مين أبو معاوية فقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبي سفيان خلي بالك فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل أما ما قيل إن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه فهذه فرية يغني فسادها عن إفسادها مش محتاج نتكلم عنها واضحة أوي ويغني بطلانها عن إبطالها ويغني كسادها عن إكسادها فمعلوم أن عليا رضي الله عنه وارضاه كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حده وهو المبشر بالجنة في هذه الدنيا وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان عليا صح كده؟ جمال فلان قال فاكر الحديث لو أتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فهل يتصور بعد ذلك أن عليا يقنط في الصلاة لينعم معاوية وأصحابه فهذا ضلال وإفك مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعن مؤمنا فهو كقتله فازاي علي بن أبي طالب يلعن معاوية وأصحابه فالحديث في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك ويقول صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة سيدنا علي بن أبي طالب اتربى بيت النبوة فازاي لو سيدنا علي بن أبي طالب عارف الحديث ده لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ويطلع يلعن في مين والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطع... بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فيطلع ازاي سيدنا علي بن ابي طالب كده ولا سيدنا معاويه فالحديث اخرجه الامام الترمذي واحمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه بل لما بلغ علي وسيدنا علي عرف ان اثنين من اصحابه يظهرا يظهران شتم معاويه واحد فيهم بيشتم معاويه وبدأ الموضوع ده ينتشر ولعن أهل الشام أرسل علي إليهما فقال كفا عما بلغني عنكما ف... فأتيا فقال يا أمير المؤمنين ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال علي بلى ورب الكعبة بلى ورب الكعبة المسندة أيوة فعلا إحنا على الحق وهم على الباطل فقال فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم قال علي كرهت لكم أن تكونوا اللعانين بشبه الحديث ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم وابعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من, لجأ من لجج به يعني ادعو لهم بالهداية فهذا هو علي وهذه سيمته وهذه أخلاقه كيف وقد رباه المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم عرفنا عليه أما معاوية بقى رضوان الله عليه فهو من كتاب وحي النبي فيا لها من ثقة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يسيب معاوية رضي الله عنه ده يكتب الوحي يكتب القرآن يكتب اللي بينزل لما ده لو مش أمين كان يحرف أي حاجة بقى يستأمنوا على الأم ويطلع إن الرواية المكتوبة دي فمعاوية رضوان الله عليه هو من كتاب وحي النبي ويا لها من ثقة ويا له من تعديل أن يختار النبي معاوية ليكتب له الوحي فمعاوية من أفاضل الصحابة وأصدقهم لهجة وأكثرهم حلما إذا فكرني في مرة بحكي لك عن موقف يدلك على حلم معاوية فهو الذي يقول والأثر عن معاوية ها؟ قال والأول وهذا الأثر أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وعزاه للمصنف بسند رجاله الثقات يقول معاوية والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على من سواه مهمنيش حد وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به وهو اللي روى حديث من يريد الله به فقه خيرا يفقهه في الدين فالحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه في باب مناقب معاوية وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنة الترمذي فانظر إلى دعوة الحبيب النبي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وقهه العذاب
وقيل عزيز آه يعني ربنا يمنع عنه العذاب والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفضائل الصحابة بسند حسن والبخاري في التاريخ الكبير أما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية رضي الله عنه وارضاه هو إيه؟ التعجيل فمعاوية تعجل في أن يقتل علي قتلة عثمان قبل أن يعطيه البيعة أيها الأحبة الكرام بعد هذه الجولة التي أسأل الله عز وجل أن يزيل بها ركام الباطل أقول ما الذي حدث بعد ذلك بعد قضية التحكيم وما هي النتائج التي وصل إليها الحكمان لهم مين أبو موسى الأشعري وعمرو بن عاص وماذا وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية كل هذه الأسئلة أجيب عنها في الفصل التالي بإذن الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يملأ قلوبنا إجلالا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر لنا ولهم وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء القرآني الرقراق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر بعنوان التفصيل في قضية التحكيم